أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الثالثة والعشرين من خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا نموذج رائع من النماذج الإسلامية المتميزة نور الدين محمود الشهيد رحمه الله وهو من ألمع الشخصيات في التاريخ الإسلامي ومن أبرع القوات في التاريخ الإنساني شفنا الشخصية المتكاملة المتوازنة التي أنشأت دولة إسلامية متكاملة في المعمار ومتكاملة في الثقافة ومتكاملة في الدين ومتكاملة في الجهاد في سبيل الله وحقق انتصارات ضخمة على الصليبيين وكان عنده بعد عميق جدا في الرؤية وشايف ان توحيد العالم الإسلامي ضرورة لتحقيق النصر على الصليبيين كان عايز يحرر القدس وكان في عينيه دايما دايما فلسطين ولذلك أنشأ أو صنع منبرا خاصا فخما جدا ليوضع في القدس بعد أن تحرر ليوضع في المسجد الأقصى من قبل ما تدخل جيوشه فلسطين أصلا وهو عن على القدس وعامل هذا المنبر ليشجع المسلمين جميعا على الجهاد في سبيل الله لوضع هذا المنبر في المسجد الأقصى وشاف أنه مستحيل يدخل أرض فلسطين بدون أن يسقط مصر تحت حكمه طب يعمل إيه ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت اطلع على الصدق في قلبه فيسر له الأحداث حدثت فتنة في داخل مصر في ذلك الوقت الكلام ده كان سنة 558 من الهجرة والكلام ده بيوافق سنة 1163 من الميلاد حصل فتنة هناك وصراع بين الوزراء العبيديين واحد اسمه شاور وواحد اسمه درغام الاثنين قام بينهم صراع ودرغام استعان بالصليبيين كعادة العبيديين في الاستعانة بالصليبيين وشاور لقى نفسه هيضيع فما لقاش حد يستعين بيه غير نور الدين محمود طبعا هو مش بيستعين بيه يعني اعجابا بقواته ولا انبهارا بإيمانه أو تقواه ولكن مجرد موازنات سياسية استعان بنور الدين محمود وقال له إذا انتصرت وأعدتني إلى كرسي الوزارة فإن لك ثلث خراج مصر وأصبح أنا رجلك في داخل مصر وطبعا شاف نور الدين محمود فرصة لوضع قدمه في مصر فبدأ في التراسل مع شاور وقبل أن يعينه وأرسل له الجيوش بالفعل وكان على رأس الجيوش أسد الدين شيريكو وده عم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ودي أول مرة يظهر لنا في القصة اسم صلاح الدين الأيوبي كان ساعتها شاب صغير عنده 25 سنة وربي في زمن نور الدين محمود وكان نور الدين محمود معجب جدا بقوته وأرسل صلاح الدين مع أسد الدين شريكوه لضم مصر إلى يعني قوة نور الدين محمود ولنصرة شاور الذي استغاث به من هناك بعد سلسلة كبيرة جدا من المشاكل حصلت لأسد الدين شريكوه وصلاح الدين أيوبي في مصر وخيانات متتالية من شاور وبعد ما انتصر جيش أسد الدين شريكوه ووضع فعلا شاور في الحكم حصل نوع من الخيانة كبرى من شاور وبدأ يتراسل مع الصليبيين ليردوا أسد الدين شريكوه الذي جاء لينصره ليردوه مرة ثانية إلى الشام وبالفعل استجاب الصليبيون لشاور وحصلت أزمة كبيرة كاد أن يهلك فيها جيش أسد الدين شريكوه في الوقت ده كان نور الدين محمود رحمه الله يقاتل الصليبيين في أنطاكيا والتقى معهم في موقعة ضخمة جدا في منطقة حارم وكان يقاتل في هذه الموقعة الجيوش الصليبية من أنطاكيا ومن طرابلس وفرقة من الرومان البيزنطيين تساعد هؤلاء الصليبيين في حرب ضد نور الدين محمود وانتصر نور الدين محمود في موقعة حارم في رمضان 559 من الهجرة 1164 من الميلاد انتصارا مبهرا بل وأثر في هذه الموقعة أمير أنطاكيا بوهمند الثالث وأثر أمير طرابلس ريموند في هذه الموقعة أيضا وأثر أمير الرومان في هذه الموقعة سبحان الله يعني فعلا انتصار مبهر رمضان 559 انتصار في موقعة حارم أسد الدين شريكوه في مصر ما كانش يسمع بهذا الانتصار فوقع على معاهدة مع الصليبيين أن يتركوه يعود إلى بلاد الشام لأن كانت الجيوش الصليبية حصرته في بلبيس حصار كبير جدا بخيانة شاور ورجع أسد الدين شريكوه إلى الشام فعلا وده طبعا يعني شايل في ذهني ذكريات مؤلمة من قصة شاور وحصلت بعد كده محاولة ثانية ثم ثالثة للعودة إلى مصر وفي الثالثة نجح فعلا أسد الدين شريكوه في الإمساك بالأوضاع في مصر ووضع طبعا شاور على المحاكمة وقتل شاور بتهمة الخيانة والعاضد بالله اللي كان خليفة العبيديين في مصر في ذلك الوقت لم يجد بدا من أن يضع أسد الدين شريكوف في منصب رئيس الوزراء في مصر وكان طبعا وضع منقلب وغريب جدا ان اسد الدين شريكو وهو سني ومن اتباع الزنكيين طبعا اسد الدين شريكو كردي من الاكراد لكن كان في جيش الزنكيين فوضعوا على رئاسة الوزراء بينما الخليفة عبيدي فاطمي والامور كلها في الحكم والجيش كله عبيدي طبعا اسد الدين شيركوه جايب الجيش بتاعه وشهرين بعد وف... بعد ولاية أسد الدين شيركوه مات أسد الدين شيركوه فوجد العاضد بالله فرصة أنه يحط صلاح الدين الأيوبي ابن أخو أسد الدين شيركوه في منصب رئيس الوزراء في مصر عشان ظن ان هو يعني شاب صغير ساعتها كان عنده 27 او 28 سنة بعد سنتين او ثلاثة من قدومه الى مصر فشاف ان دي فرصة انه يقدر يسيطر على صلاح الدين الايوبي ويستفيد بالجيش بتاعه دون ان يغير شيئا في نظام الدولة لكن خاب ظنه وكان صلاح الدين الايوبي رحمه الله من ألمع الشخصيات الاسلامية ايضا في تاريخ الامة في هذا المنصب الخطير رئيس الوزراء في مصر وبدأ يغير الأوضاع في مصر لصالح طبعا نور الدين محمود اللي كان بيحكم كل هذه المملكة الشام فيها دمشق وحلب وحماة وحمص وغيرها ويحكم كذلك مناطق من القرب من موصل ويحكم مصر وهو في مصر أرسل إلى صلاح الدين الأيوبي أن يرسل الجيوش ليضم الحجاز ويضم اليمن كل هذا ضمه تحت مملكة واحدة هي بإمارة نور الدين محمود رحمه الله وبدأت الجيوش بالفعل تتجهز لحرب الصليبيين لكن في وجود الخلافة أو الدولة العبيدية الفاطمية وطبعا ده منقلب وغريب وفي سنة 567 من آآ آآ الهجرة يعني موافق 1171 من الميلاد قرر صلاح الدين الأيوبي أن يسقط الخلافة العبيدية الفاطمية بعد حوالي 208 سنة من احتلالها لمصر وبالفعل بعد محاولات كثيرة وتخطيط كبير استطاع أن يسقط هذه الخلافة وأن يضع نفسه على رأس مصر وأن ينتهي بذلك الاحتلال العبيدي لمصر وحصل بعد كده محاولات عبيدية للعودة من جديد لحكم مصر بالاتفاق مع الصليبيين لكن فشلت واستطاع صلاح الدين أن يتمكن من الأمور في مصر في سنة 569 بعد سقوط الخلافة العبيدية بحوالي سنتين فقط توفي الملك العادل نور الدين محمود رحمه الله في دمشق لم يمت شهيدا كما كان يتمنى في ساحة القتال لكن نسأل الله عز وجل أن يكون قد أعطاه أجر الشهادة لأنه كان طالبا لها في كل حياته وفجع المسلمون بوفاته رحمه الله في 11 شوال سنة 569 من الهجرة 1174 من الميلاد لكن رب العالمين سبحانه وتعالى كان رحيما بالأمة فأخلف من بعده صلاح الدين الأيوبي درة المجاهدين ومحرر بيت المقدس ليتسلم الراية بعد وفاة نور الدين محمود ولا تسقط راية الإسلام أبدا أبدا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله شخصية من ألمع الشخصيات أيضا في تاريخ الإسلام والمسلمين وعلامة من علامات الجهاد الكبرى التي لا تنسى أبدا وشخصية صلاح الدين شخصية برضو شخصية شاملة متكاملة تماما كشخصية نور الدين محمود رحمه الله كشخصية عماد الدين زنكي وكذلك كل المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية شخصية شمولية تلاقي ليه دور في محراب الصلاة ليه دور في كرسي القضاء ليه دور في ميدان الحرب ليه دور في طاولة المفاوضات ليه دور مع الفقراء ليه دور مع الملوك سبحان الله فعلا شخصية من أروع الشخصيات وكان كثير الذكر لله عز وجل شديد المواظبة على صلوات الجماعة كان كثير المحافظة على السنن والنوافل كثير قيام الليل رحمه الله يحب سماع القرآن وقلبه خاشع إذا سمع القرآن بكى وسالت دموعه رحمه الله كان كثير التعظيم لشعائر الله عز وجل وكان حسن الظن جدا جدا بالله عز وجل وموقنا بنصره ومعظما لكل من قرب شيئا لله عز وجل فكان كل العلماء أصحابه وكل العلماء مقربون إليه كان كريما حسن العشرة طيب المجلس لم يكن متفحشا أبدا في حياته كان طاهر اللسان دائما كان رحيما رؤوفا رحمه الله مع شدته في الحرب كان رحيما رؤوفا حتى أخذ الناس عليه هذه الرحمة قالوا إن رحمته مفرطة وزائدة عن الحد وأن هذا أدى إلى مشاكل مرت بالأمة رحمه الله كانت همته عالية جدا وأنقل لكم كلمة قالها في حياتي قال في نفسي أو في نفسي أنه متى ما يسر الله عز وجل لي فتح هذه البلاد وإسقاط الصليبيين أن أخوض غمار هذا البحر البحر الأبيض المتوسط حتى أصل إلى ج- إلى جزائرهم وإلى بلادهم فأعلي كلمة الله عز وجل هناك ولا أخذ في الدنيا كافرا لا يعرف دين الله عز وجل يا ترى إيه اللي عمله صلاح الدين بعد أن تولى الحكم ده اللي نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كنا قبل الفاصل بنتكلم عن المجاهد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وأنه تولى الأمور أو ظهر في الصورة بعد وفاة نور الدين محمود آه، رحمه الله في سنة آه، آه، 569 من الهجرة صلاح الدين أيوبي في الوقت ده كان بيحكم مصر ومصر كانت تابعة لإمارة نور الدين محمود لكن في جزء كبير جدا ومهم جدا في قصة الحروب الصليبية هو جزء الشام فوجئ صلاح الدين بعد وفاة نور الدين محمود بحاجتين أغضبوه غضب شديد جدا الحاجة الأولانية أنهم وضعوا على كرسي الحكم في حلب ويدير منطقة الشام بكاملها الملك الصالح كما تسمى إسماعيل ابن نور الدين محمود اللي كان عنده 11 سنة فقط فطبعا ده شيء يعني غير مقبول غير مقبول شرعا وغير مقبول عقلا وغير مقبول عرفا ان واحد عنده 11 سنة يتولى امر الدولة زي دولة الشام في هذه الظروف دولة تواجه الحروب الصليبية تواجه امارة انطاكيا وطرابلس وبيت المقدس وعندها مهام ضخمة جدا وكان وليها منذ يعني ايام قليلة نور الدين محمود رحمه الله بكل ما له من امكانيات وطاقات فاذا بالامور تسلم الى يد طفل صغير عنده 11 سنة حتى لو كان الطفل ده ابن نور الدين محمود اكيد الكلام ده لا يرضي الشعب ولا يرضي العلماء ولا يرضي ربنا سبحانه وتعالى فده اول شيء اغضبه الحاجة الثانية ان وجد ان الصليبيين حصروا قلعة بنياس قلعة بنياس قلعة إسلامية موجودة في آه، سوريا وم- وصاحب هذه القلعة شمس الدين بن المقدم وأحد المسلمين وكانت هذه القلعة قلعة إسلامية عشان يدفع شر الصليبيين قرر أن يدفع الجزية لهم ليتركوه فوجد أن ما فعله نور الدين محمود على وشك أن ينتهي فقرر رحمه الله أن يأخذ جيشه ويذهب إلى الشام ليضم الشام ومصر تحت إمارته وبالذات أن كل العالم الإسلامي دلوقتي اللي اللي انضم في مملكة نور الدين محمود مع صلاح الدين الأيوبي اللي هي منطقة الحجاز ومنطقة اليمن وغيرها من المناطق الواسعة فقرر أن يضم آه، آه، الشام إليه وخد بالفعل الجيش بتاعه سنة 570 أوائل 570 هجرية وانطلق إلى الشام ودخل دمشق بمنتهى السهولة مع أن دمشق كانت تابعة لجيش حلب في ذلك الوقت وراسل آه، الملك الصالح الطفل الصغير وقال له ان انت يعني بتعمل آه، اشياء غير مقبوله شرعا وطبعا كان واقف معاه حاشيه والحاشيه تريد الملك لنفسها فوقفت معه بل وارسلت رساله شديده اللهجه الى صلاح الدين الايوبي تقول له ما انت الا غلام من غلمان نور الدين محمود وانك يجب ان ترعى ابنه في ملكي وتستخدم هذا الجيش في رعايه هذا الطفل نور الدين محمود فرد عليهم بمنتهى الحلم صلاح الدين أيوب وكان حليما في كل آه، حواراته رحمه الله ولم يقابل هذا الأمر بالإساءة وقال إنني ما جئت إلى هذه البلاد إلا حياطة للجمهور الإسلامي يعني أنا جاي أدافع عن الجمهور الإسلامي وإلا رعاية لابن نور الدين محمود لكنه لا يجوز أبدا أن يتولى حكم المسلمين هذا الطفل في هذا الوقت المهم بعد صراعات كثيرة وجدالات كثيرة قرر صلاح الدين أيوب أن يحاصر حلب وأن يضم حلب إلى ال- الأمة الإسلامية وللأسف الشديد وطبعا الواحد- الإنسان يقول هذا الكلام وقلبه يدمى استغاث ملك حلب في ذلك الوقت بالصليبيين تخيل ابن نور الدين محمود يرسل للصليبيين طبعا هو طفل صغير مش فاهم بيعمل ايه والناس اللي معاه هم اللي دفعوا هذا الامر بعتوا لامير آه، طرابلس بيقولوا له ان صلاح الدين هيجي ياخد حلب ولو خد حلب هتكون طامه كبرى على الصليبيين وساعتها آه، آه، امير آه، آه، طرابلس أرسل رسالة إلى صلاح الدين الأيوبي ينهاه عن القدوم إلى حلب فرد عليه رسالة قصيرة جدا قال له يا هذا أنا لست ممن يرهب تألب الصليبيين يعني لما تجمع كل اللي معاك انا ما يهمنيش هذا ايه التجمع وها انا سائر اليهم يعني انت بس ما تجيليش انا اللي هجيلك وخد الجيش بتاعه وانطلق الى انطاكيا وحقق انتصارات ضخمه جدا على جيش انطاكيا وعاد بكميه كبيره من الاسلاب والغنائم فعاد امير طرا- امير طرابلس الى مكانه ولم يفكر في حرب صلاح الدين الايوبي والحكايه دي هيكون لها اثر كبير على تاريخ طرابلس مع صلاح الدين الايوبي رحمه الله يبقى صلاح الدين الايوبي عنده نفس الفكر اللي كان عند نور الدين محمود واللي كان عند عماد الدين زنكي وحده وجهات اول شيء عمله انه بدا يوحد العالم الاسلامي وفي نفس الوقت كان بيناوش الصليبيين عشان عرف ان هو لا يستطيع ابدا ان يحرر ارض فلسطين والممالك الاسلاميه الاخرى المحتله من الصليبيين الا بعد ان تتوحد هاتان المملكتان الكبريتان مملكه الشام ومملكه مصر وقعد في هذا التوحيد يا إخواني وأخواتي 12 سنة متصلة من سنة 570 هجرية لسنة 582 هجرية ما قالش إن ده وقت طويل ما قالش إن الواحد ممكن يزهق من كتر العمل لتوحيد العالم الإسلامي ما استعجلش لكن كان يلتقي مع الصليبيين في مواقع ليست بالمواقع الكبرى والفاصلة حتى لا ينهك قوته وكان همه الأكبر أن يوحد العالم الإسلامي ومع ذلك انتصر على الصليبيين في أكثر من موقعها في سنة 573 انتصر في عسقلان وفي سنة 574 انتصر عند حماه وفي 575 انتصر عند بنياس يعني أكثر من انتصار في هذه الفترات إلى أن جاءت سنة 582 بعد 12 سنة من توحيد قوى الإسلام أصبحت الدولة الإسلامية في عهد صلاح الدين الأيوبي تضم مصر والسودان والحجاز واليمن والشام بكاملها وأجزاء من من لبنان وتضم أجزاء من جنوب تركيا وتضم الموصل بكل ما فيها من إمكانيات وجيوش يعني أصبحت دولة كبيرة جدا تحيط بالصليبيين وعند هذا الوقت بدأ يفكر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في معركة فاصلة مع الصليبيين طبعا ديت مقدمات الموقعة المشهورة الكبرى موقعة حطين وهي علامة من العلامات البارزة في تاريخ أمة الإسلام استغل صلاح الدين الأيوبي بعض الاضطرابات التي حدثت في أرض القدس وبعض الصراعات على الملك في أرض القدس ووصل في الملك في النهاية واحد اسمه جاي لوزينان وجاي لوزينان هذا لم يكن الجميع يوافق على إمارته وبالذات ريموند أمير طرابلس وعمل ريموند عمل حاجة غريبة جدا طلب من صلاح الدين الأيوبي أن يساعده في إسقاط جاي لوزينان تخيل على أن يبقيه في إمارة طرابلس فترة معينة من الزمن تحددوها في المعاهدة وطبعا صلاح الدين وجد أن هذا الأمر فرصة كبيرة واتفق بالفعل مع ريموند أمير طرابلس والكلام ده كان ليه أثره السلبي الكبير جدا جدا على الجيوش الصليبية لما لقوا واحد منهم بيتحد مع صلاح الدين الأيوبي اكتملت وحدة مصر والشام زي ما قلنا لكن في نفس الوقت حصلت مشكلة كبيرة وهي غدر غدر رونالد دي شاتيون اللي هو مشهور في التاريخ الإسلامي باسم أرناط أرناط أو رونالد ديشاتيون كان بيحكم منطقة الأردن كان بيحكم فيها قلعتين كبيرتين هي قلعة الكرك وحصن الشوبك وهاتان القلعتان كانتا تسيطران على الطريق من مصر إلى الشام وتقطع الطريق على الحجاج الذين يذهبون إلى الحجاز وبعد مداولات كثيرة وقتال كثير بينه وبين صلاح الدين الأيوبي عمل معاه هدنة لمدة ثلاث سنوات وفي هذه الهدنة ألا يتعرض لجيوش المسلمين ولا لقوافل المسلمين المرة في الطريق لكن غدر أرناط كعادة الصليبيين وقام ب بحبس أو بأسر يعني قافلة كبيرة متجهة من مصر إلى الحجاز للحج وكان في هذه القافلة عدد كبير من الشيوخ والنساء والأطفال خدها كلها وأسرها في قلعة الشوبك وعندما استغاث هؤلاء بأرناط وقالوا له أنت عندك معاهدة مع صلاح الدين الأيوبي إلا تعرض للسفن وللقوافل الإسلامية قال لهم اذهبوا إلى محمدكم ليخلصكم انظروا إلى الروح الصليبية القاسية جدا في قلبي اذهبوا إلى محمدكم ليخلصكم فوصلت هذه الكلمة إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فقال وأقسم ونذر إن وقع في يده أرناط هذا رونالد ديشاتيون أن يقتله بيده وهنشوف ان الايام بعد كده هتوفر لصلاح الدين الايوبي هذه الفرصه ليحقق ما وعده رحمه الله طبعا هذه الاوضاع شعللت الدنيا في في في الوقت اللي كان فيه هدنه ما بين المسلمين وبين الصليبيين وقطعت الهدنه بيد الصليبيين واصبح عند صلاح الدين الايوبي الفرصه انه يهاجم الصليبيين وبالفعل حرك احد الجيوش لحصار طبريه وطبرية كانت في ذلك الوقت داخلة في ملك مملكة بيت المقدس وانتصر على طبرية وبدأ يستعرض الجيش بتاعه هناك والجيش بتاعه كان قوامه تقريبا 20000 مقاتل منهم 12000 معاه في طبرية و8000 موزعين في الأماكن البعيدة يعني الجيش ليس بالضخم بالنسبة بالقياس إلى الجيوش الصليبية الجيوش الصليبية في منطقة بيت المقدس بس كانت 60000 وحوالين بيت المقدس حوالي 63000 مقاتل لكن هو مش عايز يقاتلهم في بيت المقدس لئلا يزرع جيشه في داخل المملكة الصليبية فبدأ يستعرض الجيش بتاعه ويثير الصليبيين وطبعا الصليبيين عملوا اجتماع كبير وقالوا مش معقول تسقط طبرية ويسقط الحصون في طبرية وبالذات ان حصن طبرية كان فيه يعني بعض الاميرات الصليبيات وكان طبعا دي اهانه كبيره للصليبيين فقرروا أن يخرجوا لحرب صلاح الدين الأيوبي وفي الوقت ده جالهم أمير طرابلس اللي كان متعاهد مع صلاح الدين الأيوبي ليعلن أنه سيخون عهده مع صلاح الدين ويعود للانضمام مرة ثانية إلى الجيوش الصليبية وطبعا استقبلوه مع أن كان في مشاكل بينه وبين أرناط لكن استقبلوه في داخل الجيش وبدأت الجيوش الصليبية تستعد للخروج لحرب صلاح الدين بالقرب من بحيرة طبرية طبعا ده اللي كان عايزه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكان ممكن الجيوش ما تخرجش لكن ربنا سبحانه وتعالى عايز ييسر الأمور لهذا القائد ليحقق النصر على الجيوش الصليبيين واختار صلاح الدين رحمه الله أرض المعركة وحط الصليبيين في مكان صعب جدا وعارف ان المعركة بتتم في ظروف منعدم فيها تقريبا الماء في هذه المنطقة الا في بحيرة طبرية فقط فوضع كل جيوشه حوالين البحيرة لتسيطر تماما على كل المداخل والمخارج لهذه البحيرة وبذلك يقطع الماء عن الجيوش الصليبية وخلي بالك الجيوش الصليبية كانت جاية في شهر يونيو ويوليا من بيت المقدس في ظروف صعبة جدا واجتمع على الجيوش في هذه المعركة حر انقطاع الماء حر العطش مع حر الجو اللي كان في منتصف يوليو او في منتصف يونيو او اخر اوائل يوليو طبعا الجو صعب جدا وصلاح الدين زود القضية بأن أحرق الأعشاب الجافة في هذه المنطقة فانتقل إليهم حر الدخان وحر النار ودفعوا إلى القتال دفعا وتمت الموقعة الهائلة موقعة حطين في ليلة في يوم 25 من ربيع الآخر في سنة 583 من الهجرة بين 12000 مسلم و63000 صليبي وكانت نتائج الموقعة أكثر بكثير مما يتخيل صلاح الدين الأيوبي نفسه يا ترى إيه اللي حصل في الموقعة ديت وإيه النتائج اللي حصلت وكيف كان رد فعل الصليبيين في فلسطين وكيف كان رد فعل صلاح الدين الأيوبي للانتصار المهيب الذي تحقق في حطين هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته